حلون يا أبا بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين إحنا لأجلهم ده موضوع المؤتمر يعني إحنا بنجاهد نكسب نفوس ولأجل الناس يبقى لنا رسالة لأجل الناس بنتشبه بالمسيح من أجل كسب الناس بنتحلى بالحكمة اللي يساعدنا ان احنا نكسب ناس ونحتمل الناس المسيح له المجد عمل ايه للناس او احتمل قد ايه للناس في وصية جميلة ساعات بننساها بتقول ايه تفكروا تفكروا في الذي احتمل تفكروا يعني ايه يعني فكروا نفسكم يعني تأملوا تعالوا نقرا النص كده النص ده في عبرانيين اصحاح 12 اللي هو بتاع ايه لو فاكرين بتاع الكنيسه لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابه من الشهود مقدار هذه محيطه بنا لنطرح كل ثقل والخطيه المحيطه بنا بسهوله بيتكلم عن سحابه الشهود يعني كل الانبياء والقديسين اللي سبقونا فبيقول حوالينا قديسين نطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخور إذا وبخك لأن الذي يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين فأي ابن لا يؤدب أبوه أول فكرة بيقولها القديس بولس هنا بيقول اللي احنا خدناه امبارح لو انتوا كنتوا معانا قال لا يكملوا بدوننا يعني ايه قال لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا امبارح حكينا ان القديسين دول جزء من العيلة واحنا هندخل معاهم السماء مع بعض قبلها كان بيحكي عن كل اللي اتعذبوا في العهد القديم فبيقول ايه رجموا نشروا جربوا ماتوا قتلا بالسيف طافوا في جلود غنم وجلود معزة معتازين مكروبين مذلين وكأنه عمل سنكسار للكنيسة الأولى وهم لم يكن العالم مستحقا لهم تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض دي اللي خدناها في الاسمة ونقول بعدها من أجل عظم إيه محبتهم في الملك المسيح هؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد إذ سبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا لما نراجع السنكسار هل في قديس تسمعوا عنه ما تعبش في حياته ما تلاقيش اي قديس لازم تلاقيه احتمل اي قديس اي صورة ايقونة في الكنيسة لازم وراه جهاد يا صلوات طويلة يا استشهاد يا شهادة للإيمان يا كرازة لازم في جهاد إذا أنواع الآلام كتيرة لكن كله في الآخر صليب واحد يعني كل اللي تعبوا دول تعبوا حبا في المسيح وصليبه قال عليهم العالم لم يكن يستحقهم يعني انت كمان لما تتعب قوي يبقى انت مش من العالم ده انت العالم ما يستهلكش لان العالم ده بتاع المرتاحين والدلعين فقال لا يكملوا بدوننا يعني هم مستنين احنا كمان نكملهم وندخل معاهم السنه ده اسمه ايه اسمه سحابه من الشهود لما ابونا بيعمل بخور لما ابونا بيرفع البخور بيحصل سحابه في في الكنيسه السحابة دي بتفكرنا ان حوالينا قديسين وشهداء احنا مش شايفينهم بعينينا بس هم كلهم لسان حالهم ايه بيقولوا كملوا اشتغلوا اتعبوا عشان تحصلونا الدور عليكم احنا خلصنا دورنا والدور باقي عليكم فبيقول لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل يعني بلاش دلع خلينا ما نشكيش خلينا أقوياء والخطية نطرحها محيطة بنا نطرحها بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا فتدريب من التدريب المفيدة لما تلاقي نفسك تعبان من الناس من الظروف افتكر مين من القديسين بتحبه هتلاقي محدش كان مرتاح افتكر القديسين وارجع افتكر المسيح وصليبه تلاقي نفسك اتصبرت لكن لو قعدت تبص على الناس اللي مرتاحة في الدنيا هتتغاظ وهتتعب وهتشتكي وتنسى انه ما اوسع الباب وارحب الطريق المؤدي للايه للهلاك وكثيرون يدخلون منه ما اضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي للحياة وقليلون هم الذين يدخلون منه يبقى كنيستنا بتعلمنا نفكر في القديسين والشهداء لأن دول دايما يعني بيشاوروا على السماء وبيورونا أن الطريق فيه تعب مش بس تفكر فيهم وتتشبه بيهم لا كمان دول بيصلوا معاك هم كمان بيشفعوا فيك سحابة محيطة بنا يبقى هم حوالينا يبقى ليهم دور في جهادك احكي لكم حكايه كان كان مره شاب بيتصارع مع خطايا الشهوه وكان بيتفرج على افلام وحشه وكان دايما واقع في شهوات ومش عارف يبطل وبعدين الخادم بتاعه جاب له صوره للقديس موسى الاسود وقال له موسى الاسود ده كان شرير وتاب علق الصورة في الأوضة بتاعته وبعدين كل لما يجي يفتح بقى الكمبيوتر عشان يشوف حاجة وحشة يحس الأنبا موسى باصص عليه فيتكسف وبعدين خد الكمبيوتر بره الأوضة بتاعته بعد أسبوع الخادم جاب له صورة لماريمينا قام حط صورة ماريمينا في الصالة فيطلع الصالة عشان يشوف حاجات وحشة يشوف صورة مريمينا يختش قام راح غرفة تالت أسبوع كمان جات له صورة ماري جرجس فقال خلاص مش هفتح وخلاص القديسين لما كانوا في باله ساعدوه يطلع من الشهوة بتاعته افتكر ان كل دول اللي منهم شهيد واللي منهم تائب واللي منهم تعب كتير اتكسف من روحه يبقى القديسين ليهم دور في جهادنا فبيقول نطرح كل ثقل يعني بلاش تشكي بلاش تقول الدنيا حر والدنيا مشاكل والدنيا غلط طب وهم القديسين بتوع زمان دول ده دول كانوا اللي يقول منهم انه مسيحي تتقطع رقبته طب على الاقل انت يعني ما بتتقطعش رقبتك ده كانوا بيعيشوا في ظروف صعبه ده جت ايام على مصر والسودان عشان يروحوا يصلوا قداس يمشوا ساعتين ثلاثة ويطلعوا الجبل وفي المغارة وممكن يجي عليهم العساكر في أي وقت طيب يبقى بالأولى لما يكون عندنا كنايس ومسافة نص ساعة من البيت ما نشكيش لنطرح كل ثقل الصبر يا أحبائي ضروري للسماء الآية بتقول بصبركم تقتنون أنفسكم يعني اللي عاوز يشتري نفسه تعلم الصبر يصبر بقى على التجارب يصبر على الناس يصبر لما ربنا يتأخر عليه يصبر على المرض يصبر على الوجع أي صبر يجيب نتيجة كويسة الآية كمان شاورت على حاجة قالت في خطية محيطة بنا وفي سحابة محيطة بنا فكروا كده فعلا الدنيا دي مليانة شر محاوطنا الشوارع فيها شر والتلفزيون فيه شر والموبايل فيه شر بس في نفس الوقت حوالينا كمان العذراء والملائكة والقديسين انت هتمشي مع انهي دايرة امسك في القديسين وابعد عن الشر اللي في الدنيا ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع بعد ما قال ركزوا على القديسين رجع قال لا بصوا القديسين يساعدوكم تركزوا على المسيح إذا في إيماننا الأرثوذكسي احنا لا ننشغل بالقديسين على حساب المسيح إنما القديسين يخلونا نركز في المسيح لما نحتفل بماري جرجس أو ماري مينا دول يخلونا نحب ربنا أكتر لأن هم حياتهم كلها كانت للمسيح فبيقول كلنا مع بعض احنا وهم ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي يبقى لما حد يقول القديسين بيعطلون عن المسيح يبقى مش فاهم ليه القديسين دول أعضاء في جسده القديسين صاروا قديسين بالمسيح نفسه ربنا يسوع قال من يكرمكم ايه يكرمني فربنا مش هيغير من عياله ليه سماه رئيس الإيمان طب ده ربنا يسوع فوق الإيمان كله لكن لأنه عاوز يقول لنا ومكمل الإيمان المسيح هو موضوع إيماننا ثقتنا فيه تجعلنا نحتمل كل شيء ومن أجل السرور الموضوع أمامه احتمل ايه هو السرور الموضوع امام المسيح في صورة واحدة شغلة المسيح طول الوقت ان كلنا نبقى حواليه في السماء دي الصورة اللي عاوز يوصل لها هذا هو موضوع السرور عشان كده نقول له بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا ليه لان ده سروره الله يصر ان الجميع يخلصون فمن أجل السرور احتمل حتى الصليب في احتمال الصليب أحبائي الصليب في حياتنا ألم والألم له أشكال كتير منه آلام جسدية ومنه آلام نفسية وأي مسيحي حقيقي في حياته آلام والمسيح اللي واخد أجازة من الألم يخاف على أبديته لأن اللي ما عندوش تعب في حياته مش غالبا مش هيدخل السماء الآلام الجسدية دقها المسيح عري وضرب وجلد ومسامير وجع والآلام النفسية الخيانة والاستهزاء والإهانة والغدر إذا ربنا يسوع جرح نفسيا وجرح جسديا عشان كل واحد فينا يجرح نفسيا او جسديا يبص على الصليب ويتصبر كنت تعرف واحد جاله مرض صعب وكانت الامه صعبه جدا فحط قدامه صوره كبيره للصليب وبقى كل ما يجيله الاتاك يفضل باصص على الصليب ويقول ايه كنت بحس بالمسمار اللي دخل في ايد المسيح كنت حاسس بالشوكه اللي دخلت في دماغه كنت حاسس بالجلدة اللي جت على ظهره فكنت ابص له واقول له مش قادر اشكي انت تعبت اكتر مني يبقى لما الواحد يحط الام المسيح قصاده تهون عليه الالام بتاعته لانه ان كان المسيح له المجد ده كل العذاب ده طب ماذا يفعلون بالعود الرطب كمان قال مستهينا بالخزي يعني ايه يعني المسيح استهان بالخزي في واحد ما يحبش الخزي ما يحبش التهزيء ما يحبش العار انما المسيح قبل العار وقبل الخزي عشان يقول لك ولو حد شتمك تزعل ليه دي كرامة دي نعمة بالذات لو اتشتمت عشان كونك مسيحي طب هو المسيح شتم ولم يكن يشتم عوضا مستهينا بالخزي في واحد ياخدها على كرامته وكرامته توجعه لا ما تركزش في الكرامة الكرامة دي في السماء على الأرض نقبل الخزي قال فجلس في يمين عرش الله أوصل للنقطة اللي أنا عاوزها بقى فتفكروا تفكروا يعني تأملوا حط دماغك كتير عند صليب المسيح تفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه كنيستنا غاوية الصليب نرسم صليب ونصلي صلاة الساعة الستة عشان نفتكر الصليب ونحط الصليب على الحيطة وكل حاجة في حياتنا فيها صليب عارفين ليه؟ لأن الصليب بيفكرنا احنا مش تبع الدنيا دي احنا طبيعي نتعب مش حاجة غريبة علينا احنا طبيعي يحصل علينا اضطهاد جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون فالكنيسة مشغولة بالصليب وحطاه قدامنا عشان نفكر في الصليب كتير كل ما نفكر في الصليب يحصل ايه نتعلم الصبر نحب الوجع نفكر في السماء نخدم بذمة نصلي بحماس لأن الصليب هيشجعنا لو الواحد نسي الصليب هيتذمر لو الواحد نسي الصليب هيشكي هيحب الدنيا هيغير من الناس المرتاحة والأغنياء إنما لما يفكر في الصليب يتصبر آلام الصليب تصبر الواحد فينا قوة للاحتمال قال تفكروا في الذي احتمل مقاومة لنفسي مثل هذا خلي بالكم ربنا يسوع غيرنا في الحتة دي أنا مش هقدر أوقف اضطهاد أو ظلم جاي عليا بس المسيح كان يقدر يعني ربنا يسوع كان يقبل الآلام باختياره مش كده كان ممكن يمنع ده كله أنهي أصعب الأصعب أنك باختيارك تقبل الذل والوجع لكن ساعات احنا نبقى ايه مجبرين خلاص مش في ايدينا حل لكن بالنسبة للمسيح كان يقبلها بإرادته يقول لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية الجهاد يا أحبائي ضرورة لدخول السم الجهاد ضرورة لدخول السم لن يدخل السماء إلا المجتهدين في لوقا 13 سئل المسيح سؤال خطير أقليل هم الذين يخلصون قال الإجابة إيه اجتهدوا وقال كثيرون سيريدون أن يدخلوا ولن يقدروا يبقى الإجابة إيه اللي هيدخلوا السماء القليلون المجتهدون بس طب مش دي حاجة تخوف حاجة تخوف يعني اللي بيتدلعوا مش هيدخلوا السم اللي بيكسلوا مش هيدخلوا السم حتى لو معمدين أو بيتناولوا أو بيخدموا فهنا بيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية سمعت عن أفامينا أنبامينا أفامينا اللي كان تلميذ البابا كيرلس تلميذه حكى لنا في آخر أيامه والراجل ده كان مدقق في قانونه جدا يصلي المزامير كلها في سواعيها ويصلي التسبيحة لغاية آخر حياته فهو على فراش المرض وهو دماغه يعني تركيزه ضعيف وفي ألم شديد وبياخد نفسه بصعوبة كان يمسك الإجبية وهو مش شايف كده عشان يكمل المزامير حتى الدم لغاية آخر لحظة مجاهد ضد الخطية طب ما دول المجتهدين دول اللي يكسفونا ليه لأن هو طب ده راهب قديس وطول حياته صلاة ممكن يرتاح شوية لا مفيش راحة الراحة للسماء نحتاج يا أحباء إن احنا نجتهد نقبل التعب نضحي شوية عشان نوصل للسماء وفي الاجتهاد في كل مجال الحياة الروحية في اجتهاد يعني الاجتهاد في الصلاة الصلاة بتركيز مجهود الصلاة بمطنيات مجهود الصيام عاوز اجتهاد قراية الكتاب عاوز اجتهاد افتقاد الناس عاوز اجتهاد يبقى أي حاجة في الحياة الروحية عاوز اجتهاد وربنا له المجد بيعرف يميز كويس بين المجتهد وغير المجتهد وقال طب لو ما اجتهدتش ساعات ربنا من رحمته يعمل ايه لما يلاقي الواحد كسلان وبيتدلع وربنا مش عاوزه يهلك يقوم يجيب له تأديب ينزل عليه بالعصاية هو ربنا ما يحبش يوجع ولاده بس إن كان ولا بد يبقى لازم منه تأديب ربنا ساعات يشوف انه ضروري تتوجع عشان تدخل السماء فهو تحول القديس بولس من الكلام عن الجهاد والصليب الى التأديب عشان بيقول ايه لو ما دخلتش وشلت الصليب بالذوق يمكن تشيله بالعافية فخليك ايه هتتصلب هتتصلب طب ما تقبلها بالذوق احسن فبيقول لأن الذي يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين فأي ابن لا يؤدب أبوه هو الأب لما بيأدب ابنه يعني بيكرهه لا الأب بيأدب ابنه عشان يصلحه عشان يطلع ابن صالح فلما يجي علينا تأديب أو ضيقة الإنسان باتضاع يقول له أدبني يا رب أدبني وإلى الموت لا تسلمني قابل من إيدك أي تأديب عشان تصلحني قبل ما أدخل السم فالاحتمال في التأديب علامة الحب برضو قريب كان في خادم جاله كانسر كده وهو خادم نشيط وفي منتصف العمر وانا عارف بقى انه يعني هيتخضوا فبكلمه ربنا معاك وما تخافش يقول لي لا ده انا مبسوط جدا انا اصلي متدلع فانا ما كنتش هدخل السماء انا خدمتي دلع وصلاتي دلع كتر خيره هو عشان يدخلني السماء جاب لي الموضوع ده عشان انا دلوقتي بصلي عدل ودلوقتي بختشي وببعد عن حاجات وحشه ما كنتش هعرف اعمل كده من غير العصايه دي طب شاطر اتعلم الدرس اي ابن لا يؤدبه ابوه الانسان داخل التاديب والتجربه لو شاطر يشكر ليه لان التجربه دي او الضيقه دي هي دي اللي هتدخله السماء هي دي الصليب اللي قبل القيامه هو ده الطريق الضيق اللي منه يعبر للسماء تعالوا نختم بتدريب عشان ما يبقاش كلام نظري احنا كلنا بنرشم الصليب كذا مرة في اليوم كل مرة ترشم الصليب قول في بالك يا رب أنا قابل أتعب أو أنا مستعد للتعب لأن احنا ساعات نرشم الصليب ونبقى مش مستعدين نتعب رشم الصليب بيفكرك انك لازم تتعب فيبقى كل مرة نرشم الصليب نتذكر انه التعب ده اللي يدخل السم كل واحد يأخذ أجرته حسب تعبه تاني حاجة لو سمعت لو جالك تجربة تشكر عليها ولو سمعت عن حد مجرب تشيل معاه لو جالك تجربة في بيتك في صحتك في أولادك أشكر طب سمعت عن شخص مجرب روح شيل معاه بأي طريقة شاركوا التجربة احملوا بعضكم أثقال بعض انت كتفك فاضي روح هات صليب تاني بتاع اخوك وشيله يبقى لما ترشم الصليب قول له يا رب انا مستعد للتعب ولما تبقى عندك تجربة اما انك تشكر او تشارك من في التجربة اخر حاجة اقولها اجتهد في الصلاة والإنجيل يعني اطلع خطوة في الاجتهاد أنت بتصلي مزمورين طب خليهم أربعة وبتصلي وأنت سرحان طب ركز وبتصلي وأنت نعسان اصحى بتقرا الإنجيل خمس دقايق خليها ربع ساعة وبتقرا وتقفل من غير ما تفهم حاجة لا اقرا وافهم إذا مطلوب الاجتهاد عشان ندخل السماء مطلوب ان احنا نجتهد عشان طريق السماء هو الصليب والاجتهاد لإلهنا كل مجد وكرم الأبد